بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على الهادي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى الى يوم الدين ضمن حلقات الدار الاخره يسر تسجيلات حنين الاسلاميه بمكه المكرمه ان تقدم لكم هذه السلسله المباركه النافعه والتي بعنوان من القبر الى الجنه او النار من اعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده وصلاه وسلاما على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد فهذه بمشيئه الله عز وجل هي الحلقه الثامنه عشره في سلسله حديثنا عن الدار الاخره ندعو الله عز وجل في بداية هذه الحلقة عسى أن تكون لحظة وساعة من لحظات وساعات تقبل الدعاء اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم تقبل منا دعاءنا اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا طالبا إلا نجحته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالبا إلا نجحته ولا شيطانا إلا طردته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنه بدون سابقه عذاب مع الابرار يا رب العالمين كما نسألك يا مولانا أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم من أراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره اللهم اهد كل ضال اللهم اهد كل ضال اللهم اهد كل ضال وتب على كل عاصي واشف كل مريض سد دين المدينين فرج كربنا وكروب المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين توفنا على الاسلام يا اكرم الاكرمين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا توقفنا في الحلقات السابقه عند مقدمة عن الجنة وعن النار اللهم اجعل الجنة مآلنا وأبعدنا وأبعد كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة عن النار وعن عذاب النار يا رب العالمين تحدثنا في النصوص في يوم الاثنين الماضي من كتاب الله عز وجل ومما جاء في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بعض آيات وبعض أحاديث تمثل نماذج للدخول في مسألة الحديث عن الجنة وعن النار وما زلت أكرر قائلا إن الحديث عن الدار الآخرة كله ليس فيه قياس لمن يريد أن يقيس وليس فيه اجتهاد لمجتهد وإنما الحديث عن الدار الآخرة لا يخرج عن نصوص من كتاب الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ما ينفعش نقول ان واحد من الصالحين شاف رؤيا كذا وتبقى دي حقيقة من الحقائق التي تتحدث عن الدار الاخرة وما فيها لا ليه لان الرؤى لا تمثل نصا من نصوص الشرع ولا تمثل يعني آه ركن آه نستند عليه في الحديث عن امور العقيدة وقلنا ان امر الحديث او الحديث في امر الدار الاخرة او الموت وما بعده لا يدخل العقل فيه ابدا ابدا ولا يدخل فيه التصور واحد يقول لك والله انا بيتهيألي ان في الاخره ومش عارف ايه زي الجماعه اللي شويه بعض من الاغبياء الاغنياء بعض منهم يعني يقول لك ايه ايه اللي حديث عن القران او في القران عن الجنه حور وقصور وفاكهه ولحم طب انا متمتع بالشكل ده في الدنيا اتليه يهبل ده انت مش عارف حاجه ده ربنا سبحانه وتعالى من فضله ورحمته وكرمه انه سوف يأتي الى عباده في الجنة بثمر مثلا زي ما نيجي للحاجات اللي, اللي تفوق وصف العقل في الجنة ان شاء الله في الحديث عن الجنة آه يؤتى بثمر رب بس انا شفت الفاكهة دي قبل كده انا شفت النوع الاكل ده قبل كده واتوا به متشابها يقول له الملك او تقول له الملائكة كل يا ولي الرحمن ان اللون واحد ولكن الطعم مختلف اوعى تفكر ان المسألة مسألة ده بس ربنا سبحانه وتعالى عشان يقرب لنا يقرب لنا مسألة الاخرة عشان يقربها عشان احنا نقدر نفهمها لان مين فينا دخل الجنة ثم عاد ليقص مفيش من منا دخل النار ثم عاد ليحكي محدش امال المسألة ايه الله عز وجل يقرب للعقول البشرية المحدودة مسألة النعيم في الجنة ومسألة العذاب في النار فيعمل ازاي ربنا بفضله ورحمته يخاطب الناس عشان يفهموا يقول لك مثلا مثلا طلح منضود طلح عسل مصفى لبن لم يتغير طعمه خمر لا غول فيها ولا تسليم لكن لو اخبرك عن حقيقة ما في الاخرة لن تفهم لو اخبرك عن حقيقة الوضع بعد موتك انت مش هتستوعب القضية اضرب مثل بسيط صلوا على رسول الله لما تجيب ولد في حضانة او لسه ما راحش مدارس وتقول له شوف يا ابني تعالى انا هكلمك عن الفرق بين الانشطار النووي والاندماج النووي ها هكلمك عن الفرق بين الانشطار والاندماج وهكلمك يا ابني عن العناصر الكيميائية لما بتدخل الفرن الذري ها زي الديوتيريوم والتريتيوم ودي رمزها النووي او الذري كذا لكذا والنواة دي عبارة يا ابني او الذرة عبارة عن نواة ها فيها بروتون ها موجب ونيوترون ها متعادل الالكترون سالب والالكترون بيدور في مدارات بسرعة معينة وكتلة الالكترون ده بالنسبة لحجم الذرة الواد برضو ايه في الاخر هيسيبك وايه وتلاقيه هو انت انت بتشرح تلاقيه رايح يلعب باللعبة بتاعته سابك لانه ايه مش فاهم صح ولا لا فلو ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى حدثنا عن حقيقة ما في الدار الاخرة هيبقى وضعنا بالضبط زي وضع الولد اللي بيتكلموا عن الذرة تماما يعني بالضبط انت تقول يعني ايه يعني لو حقيقة مثلا سوف نقلق يوم القيامة ها ربنا يقول أن عليه النشأة الأخرى على صورة أبينا آدم ستون ذراعا في السماء لو كان الذراع 75 سنتي ها يبقى طول الواحد فينا في الآخرة 45 متر يعني 15 دور عمارة من 15 دور انت لما تترجمها بمخك كده ها تترجم يقول لك يعني دراعه قد ايه ما انت مش فاهم ولا انا ولا غيرنا وانما القضية ان ناخذ امر الدار الاخرة مما جاء في كتاب الله وجاء في كلام رسول الله بدون ايه بدون عرض على العقل لان العقل محدود العقل محدود ازاي على واحد يعني بعقل كده ياكل ويشرب ولا يعرق ولا يتغوط ولا يتبول ولا يعني في- فيه مني ولا منية ولا بصاق ولا مخاط يعني مفيش افرازات ابدا انت لما تعرضها على العقل يرفضها ام يقبلها يرفضها العقل المجرد يرفض لكن لما تحيل هذا الامر الى خالق الامر خلاص آه، سمعا وطاعة يا رب العباد خلاص يا رب زي ما تقول بقى احنا مصدقين بكل ما جاء في كتاب الله صحيح سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة مهداة جاء إلى نصوص القرآن وقعد يبسطها لنا يعني ايه يا رسول الله غسلين يعني ايه غسلين ها؟ يعني ايه غساق يعني ايه زقوم ابتدي يشرح زي ما نيجي للنصوص ان شاء الله ابتدي يشرح شرح مبسط يقول ايه يقول الغسلين ده اللي هي العصارة بتاعة الصديد والقيل التي تسيل من اهل النار والعياذ بالله لو ان دلوا من غسلين او دلوا من غساق مما قال الله عنه او اخبر عنه في القرآن اهريق بين اهل الدنيا دي يعني نعتبر ايه مصر ملتقى القارات جردل من الغسلين ده راحوا دلقينه في الدنيا كده الا مات اهل الدنيا كلهم من نتن رائحته يبقى المسألة ما تدخلش تحت نطاق العقل ولذلك ايه قال في في صورة عذاب اهل النار والعياذ بالله زي ما هنيجي قال وان يستغيثوا ها يستغيث من ايه قال م- م- من شدة الحر يقول لك عايز اشرب يغاثوا لما تسمع انت يغاثوا دي تقول يا سلام جار فرج بس يغاثوا بايه دي المشكلة ها يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه قال يقرب من بقه من فمه الاناء اللي ماسكه يكتشف ثلاث حاجات اولا تتهرى يداه من شدة حرارة الكوب المصنوع من النار وعقبال ما يقربوا من بقه البخار بتاع ال ال الماء اللي زي المهل ده اللي في الكوب قال يمزق او يتساقط منه لحم وجهه يتسلق ويتقطع وبعدين قال اللي يوصل منه هو من شدة عطشه عايز يشرب وخلاص فيشرب قال وسقوا ماء حميما ها قال فقطع امعاءهم هل السؤال بقى هنا هل يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد عذابا بالعباد لا الله ارحم بنا من امهاتنا بنا امال القضية جاية منين القضية جاية ان الكل ابى واستكبر على رب العباد سبحانه كله استكبر على الله يا ابن امن يا ابن تعالى صلي يا ابن ما تظلمش يا ابن ما تربيش ها يا ابن ما تكذبش يا ابن ما تغتابش يا ابن العمر ما ش... سبحان الله هو ودن من طين ودن من عجين لا يسمع الا لكلام الدنيا كلام الدنيا بس هو ده اللي ايه اللي يشرح صدره واذا ذكر الله وحده ها والعياذ بالله اشمئزت قلوب الذين يا ستار يا رب تشمئز قلوب الايه الغير مؤمنين الغير صادقين الغير مسلمين يشمئز من كلام الله عز وجل بدليل بدليل ان احنا رأينا في الجمعات في الاثنين الماضي ان الله ويوم الجمعة برضه رأينا ان الله لما خلق الجنة احاطها بالايه بالمكاره ولما خلق النار احاطها بايه بالشهوات ولذلك كانوا اساتذتنا الله يرضى عليهم كانوا يقولوا لنا دايما الجنة ببلاش والنار بفلوس قالوا ازاي يعني في حاجة اسمها الجنة ببلاش لا الجنة ببلاش ببلاش ايه يعني ما تكلفكش حاجة جئت الى المسجد كم تكلفت ها؟ حتى المشوار والمجهود والمواصلات وثمن ال- ال- الاتوبيس ولا بنزين العربية ولا اجرة التاكس ولا ولا ولا كده كله هل يضيع هذا عند الله دي نقطة النقطة الثانية جاي واحب على قلبك من العسل صح ولا مش صح ها في حد يتخانق جوه الجامع مع اخوه يقعد جنبه يبقى مزنوق يبقى حبيبه ويبقى- ويتبسم في وجهه وياخد صدقة سبحان الله شفتوا هم داخلين الاستاد ايه ضربوا بعض ها ليه لان الشيطان ما هو الشياطين بقى عايز يخش يلعب ويتفرج على اللعب لازم الشياطين تتنطط وسطهم هم شياطين اصلا ها فسبحان الله ابتدي بتاع الشرطه العسكريه اتخانق في بتاع الامن المركزي والاثنين يضربوا في الايه ها في الخايبين اللي رايحين ايه دافعين فلوسهم يتضربوا لا اله الا الله وانت جاي هنا عزيز النفس لا تطأطئ راسك الا لله ولا تحني هامتك الا لمن خلقك مش حد له عندك حاجه بالعكس قاعد مبسوط في بيت الله شعر بالعزه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين آه اللهم اعزنا بطاعتك يا رب العالمين لان الطاعه كلها كلها كلها عز الطاعه عباره عن عز كلها آه. ولذلك دايما الطائع لله عزيز والعاصي لله ذليل ولذلك هتشوف انت في مناظر اهل النار ازاي منكسين رؤوسهم ينظرون من طرف خفي شايف خا- خايف مرعوب منكس الرأس لكن سبحان الله فالله عز وجل لم يكلفك في امر الجنة شيئا جئت الى المسجد سبحان الله شوف سيدنا الحبيب يقول ايه صلى الله عليه وسلم بين الرسول جالس بين صحابته الرسول بايه بيع- مع الصحابه بيعلمهم علم في مجلس العلم هو لما دخل وجد ايه مجلسين مجلس علم ومجلس ايه ذكر فجلس في مجلس الايه مجلس العلم وقال انما بعثت معلما ثلاثة من, من اصحابه جم واحد وجد فرجة في الصف فراح قعد التاني استحى انه يتخطى الصفوف فراح أخ- قعد اخر واحد التالت قال انا هقعد اعمل ايه انا باين عليا مش تس... مش هسمع ولا راح ماشي اسمع التعليق بتاع سيدنا رسول الله لان هو كلامه شفاء للامه وشقاء الامه كلها يوم ما تلقي كلام رسول الله خلف ظهورها يوم ما ترمي الامه كلام سيدنا حبيب الله ورا ظهرها تضيع وهكذا نحن قال اما الاول اللي هو ايه الفرجه فقعد ده فقد اقبل على الله فاقبل الله عليه واما الثاني اللي مرضيش يتخطى فاستحيا من الله فاستحيا الله منه يا سلام استحى من الله كده وخلاه متواضع راح قاعد في الاخر ربنا استحى منه انه يعذبه واما الثالث ها قال فاعرض عن الله فاعرض الله عنه هذا شوف محب العلم وغير محب العلم فانت جئت الى المسجد ما كلفت شيء قروش زهيدة ثمن بنزين في ثمن تذكرة اتوبيس في تعب شوية رجلين في اشاراته وبتاع كله ده في ايه في ميزان حسنات قال ومن ساعة انت ما اتحركت من بيتك ويا بشرى للاخوة ربنا يعينهم اللي بيجوا من حلوان وبيجوا من المطرية وبيجوا من أ- اقاصي ال ال ال القاهرة والجيزة سبحان الله سبح- س- من ساعة ما اتحرك من بيته قال ايه الملائكة تكتب له ثوابا كأنه في صلاة الى ان تقام الصلاة كل قدم ها هل تكتب له حسنة وتحط عنه سيئة ويرفع عند الله درجة ولو كشف له الحجاب لل- لم يرى أسفلت ولا ترف في الطريق لا لو كشف عنه الحجاب وشاب لرأى أجنحة الملائكة وهي تفرش الطريق أمامه إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع لما هو خارج لرحلة العلم راح لمجلس العلم يبقى الملائكة سبحان الله وتصلي عليه الملائكة حتى يرجع إلى بيته ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع لو حصل له أي حاجة هو في سبيل الله تخيل واللي رايح الاستاد في سبيل ايه سبحان الله شوف الفرق ازاي يروح يدفع فلوس ويتزق ويتضرب ويتعصب والجول ما جاش ونر- ويتنرفز وتجيله الذبحه ويجيله الضغط وتصلب شريط ولو طائي مات مات في غير سبيل الله صح ولا لا لكن انت سبحان حركتك كلها ان امر المؤمن كله عجب وليس ذلك الا الم- كل حركته زي ما قلنا ان المؤمن يتقلب في انوار خمسه كلامه نور ومجلسه نور ومدخله نور ومخرجه نور وقبره وعلى الصراط نور الثاني بقى بيتقلب في ظلمات خمس كلامه ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومجلسه ظلمة وقبره على الصراط ظلمة اللهم أنر لنا طريقنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين يبقى الجنة لا تكلفك شيئا النار روح يشتري مخدرات ويشتري خمر ويقطع تذكرة في السينما ها ويقف في الطابور ويتعب ها وده كله انك كادح الى ربك كدحا فملاقين ان كان خير هتلاقيه مسجل في ايه في كتاب الحسنات غير مش خير نسأل الله ان تكون كل اعمالنا خيرا فالله عز وجل احاط الجنة بالمكاره صعوبات عشان تدخل الجنة صعوبات عايزة صبر وعايزة مثابرة وعايزة قيام ليل وما تنسوش الواجب الاسبوعي اللي قلناه يوم الجمعة ركعتين في جوف الليل ليه ان شرف المؤمن في قيام الليل شرف المؤمن الملائكة تشير عليه وهو ماشي طول السكة الملك يقول للملك ايه هذا هو الطاهر الشريف هو الملك يدعي له التاني اللي ما يعرفوش ده فلان من امة محمد بيصلي بالليل بيته منور بالليل سبحان الله اوعى تخلي بيتك ظلمة بالليل تظلم الانوار اه لكن ما تظلم ما تظلمش الايه اضاءة الايه الانوار الايمانية اللهم اضئ لنا بيوتنا يا رب العالمين بالايمان اه ان اهل السماوات لا يرون بيت من يقوم الليل كما نتراءى نحن الكوكب الدري الغابر في الافق لو احنا شايفين الكواكب منيرة في السماء هم الملائكة شاي... بصين على البيوت بتاع المسلمين اللي بيقوموا الليل منورة كده بالليل زي النجف فتصلي سبحان الله على اصحاب هذه البيوت صل عليهم وتدعو لهم بالخير ويا بخت اللي تدعو له الملائكة اللهم اجعلنا ممن تدعو لهم الملائكة يا رب العالمين قلنا في الحلقة السابقة ان المقدمة اللي عملناها سريعة للجنة وللنار ندخل النهاردة ان شاء الله في الحلقة الثامنة عشرة في الحلقة الاولى عن النار اجارنا الله واياكم من عذاب النار وعشان الاخوة برضو آه ما زالوا طبعا كل واحد له طلب آه بيطلبوا ان احنا نبقى مركزين في الحديث يعني ايه ما يتشعبش بينا الحديث الى امور كثيرة عشان تبقى الشرايط ايه او ال ال الدروس مركزة في الموضوع نفسه لانه بيقولوا اما جزاهم الله خيرا بينقلوا هذه الشرايط وبتسافر الى الحمد لله حاليا الى القارات الخمس بتنتشر في سبحان الله ومن بركات احاديث الدار الاخرة بفضل الله عز وجل اسلم بفضل الله في الشهور الماضية يبلغني اخواني في اوروبا وفي امريكا وفي استراليا عشرات بفضل الله عز وجل من غير المسلمين واستقام مئات بفضل الله ممن واظبوا على الاستماع لهذه الدروس لانها ربما ترقق القلب اللهم اجعل لها منا ومنكم خالصة لوجهه الكريم شو يا سيدي النهاردة اول حلقة عن النار طبعا ما دام هنتحدث عن النار والعياذ بالله رب العالمين اول حديث عن النار هنتحدث عن دركاتها السبع اذا كانت الجنة درجات لاعلى فان النار دركات لاسفل يعني الجنة عكس النار الجنة فيها ترقي كل نعيم احسن من النعيم اللي تحته ومن كرم الله عز وجل عشان هو المتفضل المنعم الاول والاخر سبحانه وتعالى لما يجمع او تدخل اسرة مؤمنة الى الجنة بفضل الله اللهم اجعلنا منهم يا رب احتمال يكون الاب والام اكثر صلاحا واكثر حسنات من الابناء او العكس او الزوج اشد صلاحية من الزوجة او الزوجة اكثر ايمانا من الزوج فكل واحد في الجنة بيدخل ايه الجنة برحمة الله من على الباب ويقتسمها بعد كده بالايه بالعمل فنفرض جدلا ان الاب صالح في درجة عالية وزوجته اقل منه شوية والاولاد اقل يبقى دي ثلاث ايه ثلاث درجات فيتمنى الاب وتتمنى الام ويتمنى الابناء ان ربنا يجمعهم اسرة واحدة في مكان واحد العقل يقول ايه هضرب مثال بسيط انت حضرتك راجل مقتدر مسافر في الطيارة فقاطع في درجة ايه الدرجة الاولى وانا راجل على قد حالي قاطع في الدرجة العادية احنا الاثنين عايزين نقعد مع بعض يعملوا ايه بتوع الطيارة يرجع بتاع الدرجة الاولى قعدوا جنبك ها لكن ما يطلعكش انت ايه تروح فين يا صعلوك بين الملوك يقول لك لا تعال انت اللي قدام تعالى ورا ما يوديش اللي ورا ايه قدام ما ينفعش آه، سبحان الله لا ده بقى ده ايه ده معاملة البشر للبشر شوف بقى معاملة الكريم ها رب بقى يعمل ايه اللي يرفع اللي تحت يوديهم فوق كريم ولا مش كريم طب ما توحدوه لا اله الا الله لا اله الا الله ده يعني كده بقى ايه حته رقيقه عشان قبل الدخول على الحديث الصعب او على الموضوع الصعب في مساله النار يعني مالها ايه كل حلقه ده ببقى متهيب قوي انا داخل عايز بقى يعني اه لدرجه يعني يعلم الله حالاتي النفسيه وانا قادم اليكم نسال الله سبحانه ان يبعد بيننا وبينكم وبين النار جميعا وجميع المسلمين يا رب العالمين فالنار دركات بعضها اسفل بعض اتفقنا من قبل ان الدركة الاولى هي جهنم الترتيب اللي هقوله في اختلاف في العلماء في هذا الترتيب في ايه في من يسكن هذه الدركات يعني في الدركة الاولى الثانية الثالثة لغاية ما توصل إلى الدرك الأسفل والعياذ بالله ودي نمرة كام؟ نمرة سبعة. الخلاف مش على ترتيب الدركات، لا، الخلاف بين العلماء مما جاء إليهم من نصوص من السنة النبوية الشريفة ومن كتاب الله عز وجل أولا. مين اللي هيسكن في هذه الدركات؟ المهم احنا هنعرض ما يستريح ما استراح له قلبي في ترتيب الأحاديث التي وضبط على تصحيحها وتنقيحها وعشان تصل اليكم صحيحة ان شاء الله ونشوف من هم سكان هذه الدركات السبع اولا اتفقنا من قبل ان اخف اخف اهل النار عذابا اخف عذاب في النار اخف واحد اخف صورة يقال انه ابو طالب عم رسول الله لما قبل الله فيه شفاعة رسوله هل وضعه في ضحضح في جهنم سئل الحبيب ضحضح دي يعني ايه يا رسول الله في رواية بتقول ضحضح وفي رواية بتقول ضحضاح المهم صورة من صور العذاب في جهنم ايه اخف عذاب اهل النار قال يلبس ابو طالب نعلين او خفين من نار يغلي منهما دم رأسه يظن انه اخف اهل النار عذابا ها سبحان الله العظيم يظن انه اشد اهل النار عذابا رغم انه ايه اخفه من هذا المنطق نقيس بقى يعني اخف واحد في النار اللي يقول لك ايه وقف الله يعين الله يا سيدنا الشيخ يومين ونخرج يومين ده اليومين دول بمئة الف سنة اسبوع بكام بتلت مليون سنة وعشرين الف هناك اليوم ها بخمسين الف سنة خمسين الف في الدنيا اليوم بألف سنة عند الله في الآخرة خمسين ألف سنة يعني لو يعد والعياذ بالله ثلاث أيام يا ستار يا رب يبقى مية وخمسين ألف سنة وبعدين قال فيهم من يمكث يوما ومن يمكث يومين ومن يمكث أسبوعا ومن يمكث شهرا ومن يمكث عاما ومن يمكث فيها كعمر الدنيا منذ أن خلقت إلى أن ورث الله الأرض من عليها مسألة صعبة مسألة مرعبة مسألة تجعل الإنسان يعيد حساباته أولا بأول سنة سنة اوعى حاذر يعني أنا عايز إيه يعني أوصيك ونفسي أوصي, أوصي نفسي وأوصي أن حلقات الدار الآخرة ما تعديش كده يعني إيه إلا وصرت بعدها أفضل مما قبلها يعني كل حلقة لازم حالتنا الإيمانية تتحسن أحسن من الحلقة الإيه السابقة فأنت من الواجب أن دروس الدار الآخرة تكون لك فيها الفائدة اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه جهنم هي اول دركة من دركات النار وفيها عصاة الموحدين الذين ماتوا وما زالت لهم سيئات لم يتوبوا منها ما نفعتهم شفاعة ولم يرضى الله عز وجل بشفاعة رسول الله فيهم صلى الله عليه وسلم يعني مات وعليه مظالم للعباد ما قدرش يرجعها عليه ذنوب ما تبش منها عليه مسائل ما قدرش ي- ي- سبحان الله يحسنها او يبدلها بحسنات او يمحوها عندئذ دخل الى جهنم طيب ما جهنم لما سميت بجهنم واحد لما تقابله حضرتك وهو عابس الوجه دول في اللغه العربيه وجهه ايه متجهم متجهم يعني عبوس ها متجهم يعني ايه شكله وحش صح ولا لا مكتوب مك... لا مكشر دي بسيط لا مت... الحقيقه انا مش عايز ارققها لك هي متجهم ها يعني وجهه غير مريح بل العكس ان وجهه لمرعب المتجهم ده واحد وش وحش كشر وقطب الجبين وعبس سبحان الله وصار وجهه غير مريح لمن ينظر فكأن النار كأن جهنم تتجهم في وجه أصحابها يعني ايه تبقى عابسة متجهمة لا يستريح إليها ناظر لدرجة أن اللي بيدخلوا النكد على المسلمين في ناس كده في ناس تحب تدخل النكد على المسلمين يروح واحد يدي اسفين فيك عند مراتك ده جوزك مش عارف آه، متجوز عليك من وراك ده جوزك كتب لل- لاخته وامه ات- هو الراجل يمكن ما عملش ها هوب يروح ايه سبحان الله يصي- يصير امر هذه الاسره جحيم بعد الست ما بي- يعني بيلينوا فيها خلاص ده يوضع في جهنم هنشوف احنا صور العذاب والعياذ بالله في, في الدروس يعني اللهم لا ترنا هذه الاوديه ولا هذه الصور يا رب في الاخره فنشوف عشان نعرفها عشان نبعد عن الايه الاعمال الموجبه لها يوضع في وادي في جهنم يسمى بوادي الحسرات والحسرات جمع ايه حسرة كذلك يريهم الله اعمالهم ايه حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا ستار يا رب اهل الحسرة دول قال اهل النار يبصوا عليهم ها لا يرون حولهم نارا يعني واحد واقف في مكان ما فيهوش نار ولكن الناظر اليه يرى انه اشد اهل جهنم عذابا انتوا مالكم ده انتوا مستريحين اهو امال شايفين منكم عذاب والم اشد مننا احنا والعياذ بالله يقولوا لبعض كده لا لو تدرون ها عذابنا سبحان الله لو تدرون عذابنا لصنعتم صنيعنا نحن هنا في وادي الحسرات انتوا كنتوا بتعملوا ايه في الدنيا قال كنا ندخل النكد على المسلمين وعلى بيوت المسلمين تخيل بقى اللي بيخبط عليك الساعة ثلاثة ونص بالليل ها وتخيل بقى اللي سبحان الله المدير اللي ينكد على ال- أو ال- الراجل في الشغل الرئيس اللي ينكد على مرؤوسه ها ويحيل حياته جحيم ويخوفه ويرعبه بالتقارير ها ولو شكك تقرير لرئيس مجلس الإدارة خليك ايه ما تترقاش ولا تطلع ولا تاخد العلاوة ولا تطلع بعثة ولا تاخد المنحة يا ستار يا رب هكذا أناس يدخلون الكآبة والحزن على الناس أمال قد إيه أنك تدخل الفرح على المسلم قد إيه أنك تسر تدخل السرور على من أمامك شوف اسمع الحديث ال- ال- ال- العظيم لرسولنا العظيم الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم من فرح أنثى الأنثى دي مين؟ ها بنتك وامك ها ومراتك واختك وعمتك وخالتك وحماتك كل دول ايه انثى ها من فرح انثى كان كمن بقي من خشية الله عز وجل وفي المقابل برضه احنا ما قررناش في الموضوع عينان لا تمسهما النار ها عين بكت من خشية الله وعين باتت تعرس في سبيل الله يبقى اللي بيبكي من خشية الله الع- ايه النار مش ايه مش هتيجي عندها يبقى اللي يفرح الانثى مش هيدخل النار ها ترجع تفرح مراتك وتفرح امك وتفرح خالتك وعمتك بصلة الرحم انا عايزك تدخل الفرح على المسلمين ده مش كده مش كده وبس قال صلى الله عليه وسلم في رواه الامام الترمذي شوف شوف وصل لغايه فين من اطعم اخاه قطعه حلواء يعني حاجه مسكره لذلك تلاقي عند الجماعه ال- المساجديين اللي بيقولوا عليهم الجوامعيين ها الجماعه الهبل يعني اللي بيقولوا عليهم الجماعه دول ال- الطيبين الهبل دول مش بيقولوا عليكم كده وعلينا ها يعني ربنا يجعلنا يا اخويا منهم ان كنا كده ها سبحان الله تلاقي عنده حاجه م- إيه- إيه- يأك- ياكل الناس اي حاجه حلوه هو مش آه، ده ناصح ده ناصح ده مش بيكرمك ده بيكرم روحه ليه لانه سمع الحديث من اطعم اخاه قطعه حلواء شوكولاتايه بونبونايه ارواحه ها حته بسبوسه اي حد ح- معل- معلقه عسل ها شويه ميه بسكر ها كوبايه شاي مسكره اي حد لما اطعم اخاه قطعه حلواء ها انصرف الله عنه مراره يوم القيامه شوف الاسلام حلو ازاي يا خبر ابيض أ- اطعم اخويا حته حلويات ام ربنا يسألها انت بس المهم يا خبر ده مش كده وبس ابن عباس يجي في رمضان ويجي تحت الحجر الاسود ويروح مرابط مش ماشي من هنا جه راجل في نص رمضان تحدث مع مع ابن عباس كلمتين وإذن ابن عباس راح قام واخد الحذاء بتاعه وخرج مع الراجل شويه ورجع المسلمين قاعدين هيتجننوا معقوله ابن عباس يعط- يقطع الاعتكاف لكن اكيد في مصيبه بره ايه يا ابن عباس قطعت الاعتكاف ليه قال ده بس الاخ ده كان له مصلحه رحت قضيتها له قالوا تقطع اعتكافك عند الحجر الاسود واحنا داخلين على ليالي الوتر في رمضان عشان مصلحه قال لقضاء لسير خطوه اسمع الكلام بقى لسير خطوه خطوه في قضاء حاجه اخي المسلم قضيت ام لم تقضى احب الي من ان اعتكف عند الحجر الاسود سبعين سنه يبقى شوف بقى من فرج عن مؤمن كربة بقى يا ربنا يعمل له يوم القيامة فرج الله عنه ايه كربة من كربات يوم القيامة ها ومن يسر على معسر ها أن يسر الله عليه وجيء برجل مسرف على نفسه يعني ايه يعني سيئاته اكثر من حسناته في الحساب قال أما له من حسنة قالوا لا يا رب قال تعالى يا عبد الله أما لك من حسنة قال لا والله يا رب السيئات اكلت الحسنات فرد ملك من الملائكة يا رب هذا رجل كان موسرا في الدنيا يعني ربنا ايه مو- موسعها عليه في المال وكان يداين الناس كان يدي يوزع فلوس على الناس كدين الناس تيجي ايه تقترب منه فكان يقول لصبيانه ها كان يقول ايه لصبيانه من كان معسرا فلتيسروا عليه ومن لا يستطيع ان يرد فاستسمحوه ها في ان لا يرد استسمحوه قولوا بعد اذنك لو سمحت ممكن ما تردش ابوس ايدك ما تردش يا خبر ابيض قال فرب خلي بالك بقى اسمع الكلام بقى فقال الله عبدي عبدي أأنت أكرم مني أدخلوه إلى الجنة الله في حاجة تضيع عند الله اوعى تدخل نكد على مسلم اوعى تبيت مراتك تدعي عليك حاجة. اوعى تخلي حماتك ولا حد من جيرانك يقول روح منك لله اشوف فيك يوم يا ظالم لا حاسب حاسب من دعاء المظلوم اياك ودعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب يقول عز وجل وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين حاسب الفضل بن الربيع وزير المأمون في أزمة البرامكة زج به في السجن بعد أن كان يعتبر الذراع بتاع أمير المؤمنين رئيس الوزراء آه، اتهم في موضوع راحوا رامينه في السجن هو وابنه ابنه يجي بعد العشاء أبوه مرفه ما كانش يتوضأ أبدا بمية ساقعة فالولد يقوم بعد الفجر بعد العشاء أبوه ينام في الزنزانة الولد يقوم على المسرجة بتاع الزنزانة يمسك الكوز بتاع المية يفضل حاطه على المسرجة عارف المسرجة يعني ايه يعني اللمبة الجاز بتاع زمان ام عويل ام شريط ام فتيل اه ام فتيل اه ما واخد بالك انت يفضل حاط الكوز لغاية المية ما تدفى قبل طلوع الفجر يقوم ايه شوف البر مش الواد جاي مادد بوزه شبرين من المدرسه مودينه تبص لابوه موديه في مدرسه خاصه وفي اتوبيس بياخده والله حد بياخده من ايده وده ده بترجعه ولا- والواد راجع ينفخ ويضرب الكشكول ويرمي الكراسه ويزعق في العماله مفيش عالم سبحان الله نكد لا اله الا الله لكن ده شوف واقف مع انه في الزنزانه ومحبوس لكن ايه يدفي الميه لمين لابوه ففي مره كده استيقظ الاب فوجد ابنه يبكي ايه يا ابني بتعيط ليه قال ما هذا الامر الذي وصلنا اليه يا ابتاه اذل بعد عز اسمع الكلام بقى شوف الكلام بتاع الصالحين لما يترجموا الاحداث صح يا بني لعلنا ظلمنا احدا فهذه دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام ولكن الله لم ينم احنا نمنا ظلمنا واحد ونمنا ها راح ايه دعا علينا دعوة فلما دعا علينا دعوة لبست فينا ولكن الله ايه لا ينام وفي الاعادة افادة برضو على موضوع الظلم مش عايزك تظلم حد لا مراتك ولا عيالك ولا قرايبك انا عايزك تطلع كده ملائكي عايزك تطلع من دروس الدار الاخرة مسلم عملي مؤمن عملي نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه كلكم حافظين قصة الصياد ونعيتها عشان الظلم راجل امير ظالم يركب حرام ويلبس حرام ويفتري وياخد ضرائب ومكوس وهنيجي في حلقات الدار الاخرة اللي بتوع الضرائب ليهم احاديث عندنا اه المكوس مأمورين الضرائب الظلمة مش كويسين في مأمورين ضرائب ما شاء الله بيحضروا لنا اتقوا الله وي- وقليل ما هم فمأمور الضرائب ده له حديث عندنا خطير يودي في داهية اشك ان كان مؤمن هيفضل قاعد في الهيئه دي المهم خلينا هنا دلوقتي لما نيجي الاحاديث ما نستعجلش لما يكون حد جاره مأمور ضرائب يوصله له ويصغر له آه، اعمل امره الى الله وليه شغله ما نشتغلش المهم المهم. بس يكون بما يرضي الله المهم المهم الصياد الغلبان راجع صيد سمكه الامير متعود على الظلم راح واخد السمكه من ايد ال- الصياد عنوه قال ده انا غلبان ده انا رايح اعملها للعيال ابيعها واشتري قال له خلاص طب فلوسها اللي مفيش فلوس فهو بيشدها السمكه عورت ايد الامير رجع الى بيته عملوا له السمكه واكل من السمكه المغتصبه ياما في اراضي للدوله مغتصبه وياما في ناس بتغتصب نسال الله السلامه واوقاف المسلمين والوقف بتاع المساجد و... اللي ممد ايديهم لما مش هنقول ايه ولا ايه نسال الله السلامه نسال الله السلامه يا ستار يا رب سيدنا عمر لما استاجر الدابه وقعت منه العصا العصا راح نط ورجع خمس ست خطوات واخد العصا قال يا امير المؤمنين طب ما الدبه ايه هي اشتكت يعني قال لا اصل انا مش دي بتا... مش بتاعتي ده انا مستاجرها امشي بيها من المكان الفلاني للفلاني لو رجعت الكام خطوه دول اكون قد اكتسبت حراما فيكون نصيبي في جهنم يوم القيامه بايظه يا عبد السميع بايظه يا عبد السميع بايظه بايظه نسال الله السلامه نسال الله السلامه اه مساله خطيره اوعى تفكر الهبل اللي بيه- بيحكوا لك بره يا راجل رب غفور ايوه رب غفور رحيم انا سبحان الله ايوه غفور رحيم غصب عنك وعني وعن الكل ايوه ولكن هناك من واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب صباع الرجل الامير قاعد ينقح عليه بالليل هاتوا اطباء الاماره اطباء المملكه كومسيون طبي سافر بره على حساب الدقات أو فلوس حد ده لازم يتقطع إيه، يتقطع الدقم والا الالم هيمشي في الدراع كله اقطعوه ما توحدوه لا اله الا الله تاني يوم الصباع اللي جنبه اتقطع ثالث يوم الصباع اللي بعده هلا الله الله اتقطع نام فسمع هاتفا يقول وعزة الله وجلاله لنقطعن جسدك إربا إربا إن لم تستسمح الصياد الفقير اوعى اوعى من الظلم دعوة الظاء المظلوم سبحان الله مفيش بينها وبين ربنا حجاب دعاء ليه يدعو المظلوم عليك وأنت نائم وعين الله لم تنام إياك والظلم ليه لأن في وادي في وادي والعياذ بالله في آه، ال- ال- ال- آه، آه، الوادي هبهب هنشوف في ال- في النصوص ال- ال- ال- ال- اللي بيحكيها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وادي هبهب ده والعياذ بالله يوضع فيه الظلمه الظلمه اللي بيظلموا الناس قاعد يظلم في ده ويظلم في ده ويظلم في ده اللهم لا تجعلنا من الظالمين يا رب العالمين فجهنم هي الدركه الاولى في النار تنزل تحت الدركة اللي بعدها نستعيذ بالله رب العالمين منها تجد والعياذ بالله سقر ثم الحطمة ثم الهاوية ثم الجحيم ثم لظى ثم الدرك الأسفل تعالى والعياذ بالله إلى جهنم الصحابة قاعدين مع سيدنا الحبيب سمعوا طرقة صوت خبطة جامدة دوي قالوا ما هذا يا رسول الله اسمع بقى هذا حجر ألقي منذ سبعين سنة في جهنم وصل قعرها الآن في جهنم احنا لسه في ايه عصاة الموحدين اللي هو المسلم اللي مات وعليه ذنوب اللي هي بيقول فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يأتي يوم تصفق جهنم أبوابها تصفق يعني ايه تخبط بعضها لما ايه خلت من سكانها خلاص هيجي يوم من الايام جهنم دي مبقاش فيها حد امال يبقى السكان فين في الست دركات الباقيين يعني كل من قال لا اله الا الله او لذلك تكثر منها اخ الاسلام دائما سبحان الله حتى وان كان عليه ذنوب بس هيقضي مده بس المده دي ايه وباي طريقه نسال الله ان يدخلنا الجنه بدون سابقه عذاب يا رب العالمين الله عز وجل بعث الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا وايه ونذيرا يبشر بايه وينذرنا من ايه يبشر بالجنة وينذر ويخوف من الايه من النار طيب الخوف من النار او الخوف عامة من الله يكون انهي درجة تعال نضرب كم مثال عشان ما هو أنا ز- من الواجب انا اخاف من الايه من النار عشان ايه لان الواد طول السنة بيخاف انه يصعد يعمل ايه بيذاكر بيسهر بيتعب ويتحمل رزالة المدرس ويتحمل الأوامر الأب والأم ويتحمل اللي ويتكابد ويكابد ويتعب ويشقى ليه؟ عشان خاف من الصور وانت لو مؤمن صادق تخاف من الفضيحة يوم القيامة وتخاف أيضا من النار وما في النار من عذاب نسأل الله أن يباعد بيننا وبينها بعد المشرقين الأول درجة من الخوف أول درجة اللي عنده اقل من كده ما يبقاش ما يعرفش الخوف اول درجة من الخوف ال- الخوف الذي يبعدك عن الحرام ويحببك في الحلال الدرجة الاولى في الخوف اللي هي تزحزحك تبعدك عن الحاجة الغلط ها وتقربك من الحاجة الايه الحلال الصح يعني ايه برضه يعني الله عز وجل رزقك بالمال الحلال صحيح هو قليل قليل لكن الحلال ربنا يبارك فيه والله ينزع منه البركة يبارك فيه يبارك فيه الله يرضى على تاجر الرحمن سيدنا عبد الرحمن بن عوف احد العشر المبشرين بالجنة هاجر من مكة للمدينة شوف المال الحلال يلي بترتشه وبتختلسه مش على حضراتكم يعني بقول يعني عشان اللي يسمع الشريط وي... ها يعني يشوف قصة سيدنا عبد الرحمن برضه ما ده الدار الآخرة عقيدة ما كانتش هنطلع من الدروس واحنا عندنا العقيدة قوية يبقى ما فيش فايدة سيدنا عبد الرحمن هاجر من مكة إلى المدينة وليس معه إلا أربعة دراهم اضرب في خمسة تعريفة يطلع لك ايه عشرة ساغ يقول لك رغيف عيش محسن ومحصل لناس ناس المهم ربنا يحسن لنا اخرانا اول ما اخر الرسول بينه وبين سيدنا عبد الله الانصاري سيدنا عبد الله الانصاري شوف بقى ويحبون من هاجر اليه مش ايه يضايقونا هينكدوا علينا ها وفاكر مره اول ما جينا اول جمعه هنا تاني جمعه الجامع مليان قام راجل واقف كده يقول ايه ده ده احتلال طب قد ايه بعضه يا اخي الناس لما تكتب في الجامع افرح ما انت عايز تشوفهم كتار فين ها في الاوبرا خليهم كتار في الجامع ايه المهم التاني بقى اخذه من ايده اخي عبد الرحمن قال له نعم قال له شوف انا عندي بيتين اختار بيت حلو وخده وعندي بستانين اختار احسن واحد فيهم خده ها؟ مش ليه اخوك لقمه كلها لا اتغدى باخوك قبل ما يتعشى بيك لا. ما كنتش توري الناس العين الحمراء يوروك يا ابني وري العين البيضاء مره العين الخضراء مره المهم قال له إيه كمان قال له عندي اربع ستات انا ممكن اطلع واحده وتتجوزها بس تنقضي العده قال له بارك الله لك في مالك وفي بيتك وفي زوجاتك دلني على السوق ادي المسلم اللي, اللي مش عايزها تنبل السلطان ها لا الاسلام ما فيهوش تنابله السلطان الاسلام فيه ايه في حب العمل ف قال له تروح فين في السوق لقد احتله اليهود قال لا لا لا بس انت وريني السوق قال له انت معاك كام قال له اربع دراهم زي بالضبط انت تروح ايه مثلا مثلا يعني مثلا البنك المركزي او بنك مصر اه فين لو سمحت اللوحه بتاع العملات انا عايز اعرف سعر الدولار والين ها والدينار اتفضل سيادتك سيادتك ايه معاك مئة الف دولار مئتين الف لا والله انا يعني احتمال هيبقى معايا دولار بس بكره بس انا عايز اشوف يطردوك يطردوك نفس القضيه بتاع سيدنا عبد الرحمن هتروح فين بالاربع دراهم مع اصحاب الملايين اليهود اللي محتلين سوق المدينه قال له بس انت وريني السوق لقد دعا لي رسول الله وقال اللهم بارك لك يا عبد الرحمن بن عوف في صفقة يمينك فأنا واثق ببركة دعوات رسول الله لو وضعت يدي في التراب لصار تبرا والله إني لأحدث نفسي يحدث نفسه من بركة دعوة رسول الله ما رفعت حجرا إلا وحدثت نفسي أن أجد تحته دينارا عنده ثقة مش بعد ما تدعي له ها ها كسبنا صلاة أيوة كسبت صلاة النبي مالها صلاة النبي مالها التجار مع بعض لما يخسر في بيعة كسبنا صلاة النبي تضحك عليها خاب مش انت حضرتك اللي هو التاجر بيضحك هذه الضحكة قد توضع له في ميزان سيئاته لأنه يعني بيستهزأ بالصلاة على رسول الله ها ها كسبنا صلاة يا ابني ده كلها مكسب والله بس انت مش عارف المهم راح سيدنا عبد الرحمن بن عوف اشترى اقط حاجة زي الجبنة كده ها ولا الزبادي اللي انت بتعمله المهم قعد يبيع ويشتري بيع ويشتري وجاءته الوفاة بعد عشرات السنين قعدوا يقسموا التركة زوجته الرابعة الله يقول لك شوف يا اخوان الراجل الستات دلوقتي يقولوا مع بعض الراجل اول ما ربنا فتح عليه اشترى واتجوز اربعة كان امر طبيعي امر طبيعي في الاسلام ها المهم المهم واحدة مع ان دي جملة اعتراضية بتهزقني في التليفون انا بطلت اجي اصلي عنها ليه يا ست في حد اذاك في المسجد لا ده انت انا ليه وانا انا مش تفرق يا ست عشان انت بت بتشجع الرجال على جوازة الاثنين وجوازة الثلاثة انا يا ست شجعتهم ده هم اللي متلككين انا سبحان الله لا اله الا الله انا انا قلت حاجة وانتوا شهداء علي المهم ما علينا خلينا ايه سيدنا عبد الرحمن هم يوزعوا التركة مراته نمرة اربعة خدت من التركة 2 مليون دينار يعني هي بالنسبة للتركة قد ايه ربع التوم لان الاربع ستات ياخدوا الايه التوم فهي تاخد ربع التوم ربع التوم يعني جزء الى واحد على 32 ها جزء الى 32 بعلم المواريث اللي فاهم في الميراث يعرف كده جزء الى 32 جزء من التركة يبقى 2 في 32 بكام ب 64 مليون دينار من 1400 سنة ولا ميزان المدفوعات الامريكي صح ولا لا ببركة ايه المال الحلال المال الحلال يبقى اول درجة من الخوف اللي تبعدك ما تخليكش تاكل حرام ولا تتكلم حرام ولا تبص الحرام ولا تمد ايدك لحرام ولا تقعد في جلسة فيها حرام ولا سبحان الله ده اول درجة من الخوف ان لم تكن عندك هذه الدرجة ها فقال ايه قال سيدنا الحسن البصري قال يسيب الشغالة الخادمة بتاعته عند السوق ويخش ويرجع ما يلاقيش البنت قال البنت هربت رجع لها في البيت يا بنتي مش بقول لك استني هنا رحت فين قالت يا سيدي تركتني في مكان شغل الناس فيه بالبيع والشراء فلم اجد احدا منهم يذكر الله عز وجل فخفت ان ينزل غضب الله على من في السوق فاكون معهم فهربت الى البيت والراجل بيسأل سيدنا الحبيب يا رسول الله ما خير البقاع وما شرها ايه افضل الاماكن وشر الاماكن قال انتظر حتى اسأل جبريل شوف تواضع الحبيب مش عندنا اي واحد انا اقول لك تقول له ايه تقول له تعرفش تقول له انت ما تعرفش تقول له انت ما تعرفش تقول له المهم فسأل الرسول جبريل فاخبره ها يعني مما اخبره الله عز وجل ان خير البقاع المساجد وان شرها الاسواق علمنا الحد اول ما تدخل السوق او تدخل المحل او تدخل المحلات أو تشتري تقول ايه اللهم اني اعوذ بك ان اكسب منها او فيها اكسب منها او فيها يمينا فاجرة او صفقة خاسرة الراجل قاعد يشتري المعزة بتاعت الامام الشافعي فقال له دي بكام يا شافعي قال له قبل ما تشتري انها ترفس علفها فيها عيب حط لها العلف تروح رفصها كده برجلها مش يلا لزق كلنا بننصب على بعض عارف ازاي اقول لحضرتك معاك جنيه جديد لسه من البنك المركزي يعني الوزير مضى عليه لسه ب... ب... بيدبح زي ما بيقولوا ما بيدبحش كان بيدبح زمان دلوقتي ما بيدبحش ها جنيه ما انا بقول جنيه عشان ايه كلنا نبقى عارفين شكله جنيه ها واخد بالك انت ما بجيبش حاجه واخد بالك وجنيه دهبان تعبان اوشك ان خلاص يعني اخنى عليه الذي اخنى على لبدي خلاص تيجي تروح عند المحاج محمود البقال اللي نظره على قده لابس نظاره قعره كوبايه كده زي حالاتي تعكمه انهي جنيه عرفت ان احنا بنغش بعض كلنا يقول لك اشيل الجنيه الحلو ليا واد الحاج محمود ابن الحلال ده الايه كلنا بنصبر على بعض مفيش حد بيحب الاخوه الخير ابدا لكن انا مالي هو يورده للبنك ما يوردوش يخسر إيه؟ المهم انه ايه سبحان الله نسال الله السلامه ونسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا وأن ينبهنا من غفوتنا إن ربنا على ما يشاء قدير وسمع النبي صلى الله عليه وسلم شابا من شباب الصحابة يبكي طوال الليل بتهجده ويقول واغوثاه واغوثاه من النار فيلتقي الحبيب به في صلاة الصبح يا فلان ماذا كنت تقول انت كنت بتقول ايه قلت بقول يا رب يا رسول الله بدعي ربنا بلوى غوثاه اغثني يا رب من النار يعني قال لقد اجريت دمعا غزيرا من كثير من ملائكة السماء انت عيطت ملائكة السماء من عياطك يا الملائكة تجاوبت مع ايقاع البكاء من العبد الصالح سبحان الله الملائكة بكت لبكاء هذا الشاب اسمع تلميذ الحسن البصري اللي ماشي على شاطئ الفرات واحد ماشي على شاطئ الفرات سمع قارئا يقرأ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون فتمايل اتطوع يعني الآية ايه في البلد ايه لوحته مش يعني انت سامع النبي تقول لها انا الراجل قاعد يا عيني بيقرا المقرئ ها بل فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى لو العياذ بالله على مين على فرعون وواحد قاعد جنبهم طيبات سبحانه وتعالى يا ابني يا حبيبي افهم القران افهم القران وتدبر شوف الشيخ بيقرا في ايه فالاول المستمع الشاب ما سمع ال ال الايه ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون تمايل لا يفتر عنه يفتر عنهم يعني ايه ما يهداش يعني وانما شديد زي ما هو وهم فيه مبلسون سورة الزخرف ها التسقط في نهر الفرات فمات ما قدرش ايه يمسك نفسه يمسك نفسه اسمع بقى تلميذ ابو الحسن رضي الله عنه تاني شوف شوف التلاميذ مش اقولها تاني أسنى طب عايزين نسمع منك الحق تسمع من مين إحنا مقطوعة مز... ده كلام يرعب كلام يخوف كلام سبحان الله عجل به الشيب على رسول الله عشان الكلام ده الرسول شاب بدري بيقولوا للفضيل بن عياض انت مالك لما القارئ قرأ في الرحمن حور مقصورات في الخيام عياط مع ان دي يعني حاجة تفرح فقال شغلني الآية التي قبلها يرسل عليكما ايه شواظ من نار والعياذ بالله النحاس ايه فلا تنتصران يا ستار يا رب يعني الآية دي شغلته عن ايه عن حور مقصورات تسمع الواحد مننا كل يوم سيئات وشغلها قوي حور مقصورات يقول لك شكلهم ايه يعني ايه يعني ازاي اتجوز كام واحده طب بس ادخل الاول ها لا مشغول قوي هو والست زعلانه قوي تقول طب الرجاله لهم حور طب واحنا لنا ايه طب انت دخلت الاول طب خشي اعمل الاعمال الاول وبعدين ما تزعلش ربنا مش هيهضمك حقك يوم القيامه لا زعلانه برضه متاكده ان الراجل واخد اكتر لا اله الا الله طيب وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اوقدت زوجته الموقد النار يعني تطبخ حاجه ولا بتاع يقرب اصبعه ويقول يا ابن الخطاب الك صبر على مثل هذا ثم يمتنع عن الاكل اللي كان هيطبخ لان بطنه جاله مغص من الخوف ويقوم الليل لله رب العالمين ادي الكلام الخوف كل ده ايه الخوف يعني قصد كده عشان ايه ما ننساش سبحان الله و سعيد بن جبير رضي الله عنه سيدنا سعيد اللي قتلوا الحجاج يقول يا سعيد قبل ما يموت بسنه ما شافوش يضحك ولا تبسم ابدا يقولوا مالك تضحكش ليه زينا كان يقول ايه يقول كيف اضحك والنار قد سعرت والسلاسل والاغلال قد اعدت والصراط قد مد على جهنم ولا ادري اناج انا ام غير ناجي النار اتولعت والسلاسل والاغلال اتجهزت وانا مش عارف يا ترى ان كان والصراط اتمد وانا مش عارف يا ترى انا عديت ولا ما عديتش او قعدت سبحان الله ولذلك سبحان الله العظيم آه سيدنا حاتم الاصم الله يرضى عليه بيقول عرضت على نفسي عرضين الجنة وما فيها من نعيم انت عايز ايه بالظبط يعرض على نفسه شوف بيعرض على نفسه ازاي مش يعرض على نفسه في السفريه دي ولا السفريه دي الفسحه دي ولا الفسحه دي لا بيعرض الجنه وما فيها من نعيم ولا النار وما فيها من عذاب ها عايزه ايه قالت اريد يوما اتوب فيه الى الله قال لها انت في الامنيه فاعملي ها انت عايزه ايه عايزه الجنه اللي فيها ولا النار اللي فيها قالت لا انا عايزه يوم بس اتوب الى الله طب اديكي في الامنيه بقى ها بعدين احنا في اليوم لحظه نستغفر الله جميعا من جميع ذنوبنا اللهم اغفر لنا يا رب العالمين يا رب العالمين تعال يا سيدي في الجزء الباقي من الدرس الى النصوص القرآنية في مسألة النار والعياذ بالله رب العالمين تعال للأعراف الله عز وجل يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ذرأنا يعني ايه جهزنا وخلقنا وأعددنا لهم قلوب لا يفقهون بها ياه الصفة دي على مين على كل من سمع كلام الله ولم يعمل به يعني تجد الحنوتي ده اقرب الناس الى مسألة الموت صح ولا مش صح اقرب الناس الى مسألة الموت فسبحان الله ده من الواجب يكون ارق الناس قلوبا تجد الحنوتي ايه اشد الناس فظاظة وبعد ما يدفن الميت عايز بقشيش وعايز مش عارف ايه وعايز الوهبة وعايز العمال ومش عارف ويفاصل ما ينفعش 100 جنيه عايز 200 وعايز 300 لا اله يقول لك دي شغلتي سبحان الله فالمسلم المسلم يجب عليه عندما يسمع كلام الله ان يرعوي وان يخاف ولقد ذرانا لجهنم كثير من كثيرا من الايه لهم ايه لهم قلوب لا يفقهون بها قلب ما يفقهش به او قلب قلب نائم قلب لا يدري سبحان الله ولهم آذان لا يسمعون بها آذان ما يسمعوش بيها ود بس ما بيسمعش كلام الله خير في حاجة توحد الله يعني الله عز وجل خلق ها؟ وأعد خلقا من الإنس والجن ليهم قلوب زي القلوب ولهم أعين زي العيون ولهم آذان زي الآذان بس الآذان معطلة بس تسمع إيه مش آذان لا يسمعون بها يعني ما بيسمعش خالص مش أطرش لا ده يسمع الكلام بتاع الدنيا يعني يسمع مثلا بيوزعوا فلوس في الحته الفلانيه دي هوا يلقطها ايه سبحان الله اما يسمع ان في درس في الحته الفلانيه يقول لك آه، واحنا فاضيين بقى هو احنا سبحان الله آه. تعال لسوره هود عشان بنمر سريعا على ايه النصوص وتمت كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين مش اجمعين يعني كل الجن والانس داخلين لا يعني مجموعة من الجن ومجموعة من مجموعة من الانس يعني يتجمعوا مع بعض ويدخلوا والعياذ بالله ايه الى ايه الى جهنم نسأل الله السلام دول ايه دول الجهنميين المكلفين اللي قصروا عن عبادة الله عز وجل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين في إيه؟ في السجدة برضه نفس القضية التنظير في الآية. تعالى لسورة الجن. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون ها فكانوا لجهنم حطبا يا ستار يا رب يبقى الحطب بتاع جهنم إيه ها مخلوقات من الإنس ومن الإيه ومن الجن سبحان الله اتقوا الإيه النار وقودها الإيه يا ستار يا رب يا ستار يا رب تخيل أنت تخيل. الوقود بتاع جهنم الناس والحجارة سبحان الله بس في نقطة اوعى تفكر الوقود ده بيتحرق وينتهي خلاص لا انت اي وقود ها مش الراجل بتاع الكيمياء الخايب قال الماده لا تفنى ولا تخلق من عدم قول له لا انت خايب دي ماده علميه غلط لكن لكن في الاخره ها لا يموت فيها ولا ايه يا ستار لا يموت زي بالظبط وصفوها عصفور هم؟ عصفور على مقلاة زيت فوق نيران ساخنة لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح زي العصفور اللي, اللي, اللي في طس الزيت المغلي لا هو قادر يطير فينجو من هذا العذاب ولا يموت فايه وذاك ال- الكفار وال- والمشركين قالوا ايه يوم القيامه يا ليتها كانت الايه القاضية يعني ايه يعني يا ريت- اه سبحان الله و- وقالوا يا مالك مالك ده مين خلاص أنا هنتكلم عليه برضه ان شاء الله و- وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك يعني ايه يعني يخلص علينا بقى رد عليهم قال لهم ايه قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال الحديث ورد مالك عليهم بعد ألف سنة يعني هم لما طلبوا الطلب ده الطلب الرد جالهم بعد قد ايه ستار يا رب كلام يتصدع له القلب انا عايزك تقرأ القرآن بتدبر تعال للأنبياء ومن يقل منهم إني إله إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين آه واحد يدعي الألوهية ها يعني إيه يدعي الألوهية بياخد صفة من صفات الألوهية يعني المأسوف عليه اللي راح كان يقول لك إيه أنا مش هرحم وأنت ربنا الله يعني مش ترحم رحمة ربك أوسع لا إله إلا الله مش أنت اللي سبحان الله يقول لك آه، سبحان الله يقول آه، والله قالها كده ببقه قال ما يبدل القول لدي اركد ما نكملش بعدها 20 يوم طب تعالى بقى اللي ما تبدلش القول لدي تعالى تعال نبدلك احنا بقى ها سبحان الله يعني ده دي صفه من صفات الايه الالوهيه وذاك قال ايه قال الكبرياء ازاري والعظمه ردائي فمن نازعني فيهما القيته في ناري ثم لا ابالي لان الكبرياء والجبروت لمن من اوعى تتكبر على حد تشبخ كده على واحد وتقول له لا قول له لا جل- جبل ابن الايهم الامير النصراني لما اسلم ها وبيطوف حوالين الكعبه لسه امير ها فواحد اعرابي راح داس على العبايه بتاعته بتاع الجبله عند الحجر الاسود راح جبله لطم الاعرابي هل أتدوس بقدمك هذه عباءة جبلة سلام راح الأعراب لسيدنا عمر كان بيحج في سنتها يا أمير المؤمنين قالوا الراجل ده ضربني قال أنا جبلة تعالى يا جبل ضربته ليه قال له ده داس على العباية بتاعته قال له قف ها هنا يا جبل تعالى يا رب اديله واحد زي واحد قصاد واحد ها فلطمه فعاد الى قومه وارتد الى النصرانيه مع السلامه الاسلام مش عايز المتكبر مش عايز المتكبر ها الفقير الذي يدخل الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجد بجوار الغني الغني يلملم العبايه الرسول بص كده لا اخفت ان يعديك فقره ام خفت ان يعدو عليه غناك ها كيف مين بالظبط قال له نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله بيكفر عن ذنبه بالكبر قال له اتقبل يا فقير ها يا غلبان انت اللي مش لا تاكل قال له لا انا لا اقبل يا رسول الله قال له ليه قال اخاف ان يدخلني من الغرور ما دخله من يضمن ان من عبادي غني لا يصح الا الغنى لو افقرته لفسد حاله وان من عبادي فقير لا يصح الا الفقر لو اغنيت لفسد حاله لذلك اعظم دعوه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحسنه دي يعرفها ربنا ما تعرفهاش انت قد يكون من الحسنه ما يرزقكش بعيال من الحسنه انه يرزقك وانت حر ده, ده هو حر ها لا يسال عما يفعل وهم يسالون طيب يا سيدي يبقى اذا من من يتصف ها بصفات الالوهيه اهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بيقول نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين والعياذ بالله رب العالمين ايه كمان من النصوص اللي اللي في السنه النبويه يقول صلى الله عليه وسلم في مراء النساء والترمذي عن ابي هريره لا يلج النار لا يلج النار يعني ايه لا يدخل الايه النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن الى الضرع يعني ايه قضية رياضية, قضية رياضية بما ان اللبن ها لن يعود الى الضرع اذا ها لن يدخل من بكى من خشية الله الى الايه الى النار فيا ريت ان كان قلب ان كان قلبك قاسي ما تعرفش تعيط لوحدك او احنا هنا ايه بنرقق قلبك وبنصلي ولعل وعسى ايه قلبك يتعود الرقة قوم بالليل صلي وتباكى اصطنع البكاء ليه لان ما دام الدموع سالت يبقى خلاص القلب بدا يحن اللهم رقق قلوبنا يا رب يا رب العالمين طيب يا سيدي حرمت النار حديث تاني على عين سهرت بكتاب الله وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله او فقئت في سبيل الله كل دي وسائل ايه وسائل خير تحدث بينك وبين الايه وبين النار مغرورقت عين عبد بمائها من خشية الله يعني إيه سبحان الله شوف سيدنا عمر يفضل يعيط يعيط لغاية ما ايه الدموع عاملة مجرى تحت عينين عمر الله يرضى عليه مغرورقت عين عبد بمائها من خشية الله إلا حرم الله جسدها على النار فإن فاضت على خده لم يرهق وجهه قطر ولا ذلة ولو أن عبدا بكى في أمة من الأمم لأنجى الله عز وجل ببكاء ذلك العبد تلك الأمة من النار وما من عمل إلا له وزن أو ثواب إلا الدمعة فإنها تطفئ بحورا من النار يوم القيامة كل دي آثار من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي في حديث سمرة رضي الله عنه اللي اتكلمنا قبل كده في البخاري ومسلم فجاء ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم على الايه على الحافة يعني فجاءه وجله من الله اللي هو الايه الخوف يعني فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي يهوي في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله فاستخرجته من النار النار اسم عام لكل الايه لكل نار ما فيها والعياذ بالله رب العالمين وفي الصحيحين في الحديث اللي كلنا حافظينه ها على ما تركتم عبادي يا كذا وكذا وكذا طب شافوا الجنة لا يا رب طب لو شافوها بيستعيذوا من ايه من النار هل رأوها لا يا رب طب لو شافوا النار قال يكثروا من العبادات ويكثروا من الخوف قال قد أن أعطيتهم ما يأملون أو ما يطلبون وعوذتهم مما يتعوذون سبحان الله يعني بعدتهم عن الايه عن النعمة سبحان الله وإذا انفتل العبد من صلاته ها وقال يا رب اللهم أدخلني الجنة وزوجني من الحور العين وأجرني من النار قالت الجنة يا رب اللهم أدخله عندي وتقول الحور العين اللهم زوجه منا وتقول جهنم اللهم باعد بيننا وبينه وأجره مني يا رب العالمين بعد كل صلاة وهتنسى الدعاء مخ العبادة سبحان الله اما القانطين من رحمة الله ده موضوع تاني يقول لك يا استاذ ضربوا نعور على عينه وبقول لك ايه سيبنا بقى في حالنا لا لا اوعى تقنع ولكن ايه عليك ان تخاف كما خاف الصحابة والصالحون واذا كان يوما شديد الحرارة ده كان في يوم من الايام شديد الايه الحر فقال واحد يعني من المسلمين ان هذا يوم شديد الحرارة اللهم اجرني من حر جهنم قالت النار يا رب إنها إن عبدك فلان قد استجار بك مني اللهم فأجره ولو جالك يوم شديد البر زمهرير تقول يا رب اللهم باعد بيني وبين زمهرير جهنم ها نفس القضية الايه النار برضه تدعو الله لك عز وجل أن ايه يباعد بينك وبينه ويقول بعض العلماء أن الحر في النار والعياذ بالله الحرارة في النار للإنس والزمهرير لأنه البرد الشديد قوي للإيه للجن لان الجن مخلوق من ايه من النار فيعني واحد فرود قوي يقول لك طب يا اخي الجن ده اللي مخلوق منه يا ابني ما تخافش ما, تس... ما تقولش هم غيرك انت جن لا مش جن اسكت بقى لكن المهم على برضه هريحك بعض العلماء ريحونا قالوا لنا برضه ان ال... ال... ان جهنم للانس والزمهرير للايه للجن وما تشغلش بالك انت المهم ادعي ربنا ان ربنا يبعدك عن النار وخلاص بس ان جهنم اه ان اعرابية صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فسمعته يقرأ لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم فاغشي عليها اقول ايه للست اغمى عليها بعد الصلاة نادوا للحبيب المصطفى فوقوا الست ايه يا امة الله قالت له يا رسول الله انت بتقول ان لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم يعني كل عضو يدخل من باب الايد من باب والرجل من باب والراس من باب قال لا, لا يا أمة الله إنها دركات بعضها أسفل بعض قالت يا رسول الله لا أملك إلا سبعة من العبيد قد أعتقتهم ابتغاء مرضات الله فربنا قال إيه يا محمد بلغ أمة الله طريق سيدنا جبريل أن سددنا وأغلقنا أمامها أبواب النار السبعة وفتحنا لها ابواب الجنة الثمانية آه. تعال بقى لسكان الدركات جهنم والعياذ بالله اتفقنا انها مين عصاة الموحدين انزل تحت والعياذ بالله سقر سقر في خلاف في العلماء اللي تحتها لظى العلماء بيقولوا بعض يعني بيقول ان سقر فيها النصارى ولظى فيها اليهود وفي بعض فريق من العلماء بيقول ان اليهود في سقر اللي تالي المسلمين على طول والنصارى في ايه في لظى اللي يتالي الايه تالي اليهود رأي دول ان النصارى اقرب شوية الى المسلمين ها فيعني في الدرك اللي تحتهم على طول والرأي الثاني بيقول لأ ده هم اليهود موحدين والنصارى مثلثين وانا اميل الى الرأي الذي يقول ان النصارى اشد عذابا من اليهود ده ما استريح له لكن هذا رأي وهذا رأي ودولهم ادلة ودولهم ادلة احنا بس بنقول ايه يعني نظرة عامة يبقى جهنم لعصاة الموحدين سقر لليهود او للنصارى على خلاف هي وايه ولظة انزل تحت تاني دركة ثالثة رابعة الحطمة اللي فيها الصابئون هنيجي لمين هم يعني دلوقتي ان شاء الله بعدين انزل لتحت اللي هي السعير اللي هم المجوس زي دلوقتي مين نقدر نقول الهندوس الهندوس بيعبدوا الايه البقر والتاني كان بيعبدوا الايه النار النهارده بتاع الفكهان الهندي لو البقرة عدت واكلت من القفص بتاع الفاكهة او الخضار بتاعه يقول البركة حلت في المحل لان الرب قد اكل من طعامه تيجي البقرة تنام في ميدان زي ميدان التحرير الإشارة كلها تقف لأن الرب نايم محدش يصحيه آه، نسأل الله الهداية امال ايه امال ايه نسأل آه، سبحان الله. واحنا ما شاء الله علينا ربنا سبحانه وتعالى نحمد الله ان هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله ان هدانا لنعمة التوحيد لنعمة ما بعدها نعمة اللهم احفظ علينا نعمة التوحيد يا رب يبقى السعير والعياذ بالله فيه المجوس عبدت بوذا ها وعبدت الشيطان اللي هم يا سيدي في امريكا الشماليه والجنوبيه وبييجوا يعملوا طقوسهم عند الهرم لان الاله بتاعهم اللي هو الشيطان بيظهر عند الهرم دي في الكتب بتاعتهم الامريكان خلي بالك ويجوا هنا السياحه تستقبلهم ويروحوا يعملوا الطقوس عند ابو الهول ودول يعملوا ايه قال كل حاجه الاديان امرت بيها ما يعملوهاش وكل حاجه الاديان نهت عنها يرتكبوها المهم خلينا هنا حاجة تغم اكتر ما هو غم سبحان الله تعالوا والعياذ بالله للدرك الايه ال- ال- الدرجة الس- الد- الدرك السابع او الس- الاسفل الدرك الاسفل في ثلاث عينات المنافقون المنافقون واصحاب المائدة المنافقون واصحاب المائده وفرعون ومن تبعه المنافق ان المنافقين في الايه في الدارك الاسفل من النار مين اصحاب المائده سيدنا عيسى شوف شوف ال- شوف اللي الادب بقى يقول لك ايه يا عيسى ابن مريم نعم هل يستطيع ربك شوف شوف شوف التعبير مش يعني اسال الله ان ينزل علينا مائده لا شوف الاسلوب هل يستطيع ربك لو انت تقدر تشيل ال- ال- ال- البتاع ال- ال- ال- الصندوق ده ها؟ هل يستطيع ربك مش ربنا هو مش ربكم انتوا برضه زي ما اليهود قالوا لسيدنا موسى اذهب انت وايه وربك فقاتله ها؟ انا هنا قاعدون شوف شوف شوف- سبحان الله لكن لا لكن لا فهل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء يقدر ربنا بتاعك ده ينزل مائده من السماء علينا قال يا جماعه اتقوا الله عيب عليكم اختشوا انا اخليكم أد... آه، سبحان الله أليس نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين يا رب آه، انزل عليهم مائده من السماء آه، المهم ربنا قال اني منزلها عليكم او قراءه منزلها عليكم انا منزل لكم بس ايه في شرط سيدنا عيسى قال لهم في شرط كلوا ولا تدخروا ليه قال لان ربنا هينزل لنا كل يوم مائده دي مسألة ثقة بقى اللي عنده ثقة وإيمان أن ربنا رزقه النهاردة يبقى إيه هيرزقه بكرة كله ما حدش يحوش في جيبه فما بياكلوا ويحوشوا ايش ضمننا ان عيسى يمكن بيكذب علينا او ربنا بيضحك علينا ها فغضب الله عليهم غضبا لم يغضب مثله على احد من العالمين من قبل فدول مع المنافقين في الدرك الاسفل وبعدين آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ها ها أدخلوا فرعون إيه آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله رب العالمين أدي سكان دركات النار والعياذ بالله رب العالمين طب يا سيدي تعال بقى للحديث بتاع سيدنا جبريل وقد جاء منكس الطرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مين سيدنا جبريل الاول رئيس الملائكه امين وحي السماء ها لا يعصي الله ما امره ويفعل ما يؤمر كل ده ايه صفات جبريل ها وصفه الله بالايه بالامانه الروح الايه الامين ورغم ذلك جاء مرة منكس الطرف الى رسول الله خبره قال ما لي أراك يا جبريل حزينا جاي كده وزعلان قال جئتك بآية اسمع الآية إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي إلى آخر الصورة طب و... يا خبر أبيض إيه اللي مزعلك قال جيء يومها يا رسول الله بها يوم القيامة جيء بايه بجهنم يعني تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام يقوده سبعون ألف ملك فبينا هم كذلك إذ شردت عليهم شردة يعني قفزت نفرت عليهم نفرة كده انقلبت من أيديهم فلولا أن أدركوها لأحرقت من في الجمع فأخذوها برحمة الله عز وجل ما زال يا رسول الله يلقي يلقى فيها فوج فوج ويقول الله لها هل امتلأت وتقول هل من مزيد إلى أن يضع الرحمن فيها أصبعه فتقول قف قف قف بعزتك قد امتلأ بعزتك قد امتلأ بعزتك قد امتلأ وينزوي بعضها إلى بعض خشية وخوفا من الجبار أن يكون خلق خلقا غيرها يعذبها به وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا توقف عند هذا القدر من الحلقة ونلتقي الاثنين القادم إن شاء الله يوم الخميس في صلاة المغرب في مسجد الفتح بإذن الله في درس ما بين المغرب والعشاء في المعادي في شارع تسعة من المعادي بمشيئة الرحمن آه، في اخوة برضه بعت لنا ورقة بيقول ان اخونا الكريم الشيخ وجدي وغنيم في مسجد عقبة ابن نافع بكرة ان شاء الله ما بين المغرب والعشاء في الدقي آه، قبل ان نقوم لصلاة العشاء بعض من الاخوة بيتساءلوا عن مسألة هل يجوز شرعا التهجد جماعة في غير رمضان انا الحقيقة انا ما عنديش نص لكن اللي عملوا هذا الامر الاخوه الفضلاء بتوع الجمعيه الشرعيه وانا اثق في يعني رايهم واعلم انهم يعني ولا ازكيهم على الله هم اللي عملوا هذا الامر وليس عندي نص يقول هذا هذا من امانه التبليغ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمه لكم اجمل تحيه من تسجيلات حنين الاسلاميه مكه المكرمه العزيزيه امام مسجد فقيه هاتف رقم خمسه خمسه سبعه صفر سته اربعه ثمانيه فاكس خمسه خمسه صفر اربعه ثمانيه تسعه ثلاثه فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم خمسة ثلاثة سبعة اثنان سبعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته